هذا طريق السالكين لربهم فاسلك حباك الله بالإيمان وأنت اتبع هدي النبي المصطفى فبهديه تنجو من النيران وازهد أخي في متاع زائل واقهر غرور النفس والشيطان وعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني هذا طريق السالكين لربهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في المدارج مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين السالكون إلى الله جل جلاله أصحاب الهمم هؤلاء الرجال الذين يريدون الوصول إلى مرضات الله ما زلنا في منزلة اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين ولها ثلاثة مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة والمرتبة الثانية مطالعة الجناية وما زلنا في مطالعة الجناية وقفنا على الخطر فيها وأشرنا كيف يحصل التشمير لتداركها وذكرنا في نقاط محدده كيف تتخلص من رق الجناية عرجنا على العصرة التي تصيب قلب التائب ثم نحن ها نحن متوقفون مع العنصر الأخير في مطالعة الجناية طلب النجاة بتمحيصها هذا التمحيص تمحيص القلب من الذنب تطهير القلب من أثر الذنب يكون في الدنيا بأربعة أشياء بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة بالتوبة اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضي بالتوبة وقد يقول بعضنا أتب من إيه أنا بصلي ولا بشرب خمرة ولا بزني أتب من إيه وأنا أقول أن هناك من الذنوب الكثير الذي لا تعرفه الذي تتغافل عنه الذي تتساهل فيه تب توبة عامة شاملة كاملة تبت من كل الذنوب ثم أشير إليك إشارة مثلا التوبة من تضييع الأوقات الوقت رأس مالك عمرك هذا ورأس المال الذي تشتري به الجنة فتتوب من تضييعه والوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع الوقت هذا هو العمر قيل لبعض السلف قف أكلمك قال أمسك الشمس طب قول لي الساعة تقف ما تحركش وأنا أقف أتكلم معاك الوقت ده غالي غالي جدا فجأة بعض الناس يقول لك أنا عايز أقعد معاك بس اديني ساعة من وقتك ساعة ساعة هي الوقت ده غالي جدا جدا جدا ليه لأن أقول لك تم- ثمن الوقت ده كام ثمن الوقت عشان تعرف بس غالي ولا مش غالي قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال العبد سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة أنا عايز أبص كده لعداد الثواني سبحان الله وبحمده ثانية سبحان الله وبحمده دي إيه ثانية واحدة قلت فيها سبحان الله وبحمده غرست نخلة في الجنة في نخلة اتغرست في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب يبقى النخلة اللي اتغرست دي لما أنا قلت سبحان الله وبحمده دي جذعها ذهب تفتكر جذع نخلة يبقى وزنه كم كيلو كم كيلو كم كيلو ذهب قول لي 100 كيلو ذهب كيلو الذهب النهارده قدام كام يقول لي لا ده الذهب بيوزنوه بالجرام 100 كيلو ذهب في ثانية ده تمن الثانية من عمرك الثانية من عمرك تمنها 100 كيلو ذهب شوف مكالمة تليفون واحدة بتضيع كام كيلو ذهب عشان كده بقول ان الوقت بيضيع بالتليفونات مأساة التليفونات في زماننا محتاجة وقفة فقهية يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال التليفونات فيها الثلاثة دول قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال يبقى أنت بالتليفون بتطلب كراهية الله لك وهل التليفونات تخرج عن قيل وقال وهل التليفونات تخرج عن كثرة السؤال وهل التليفونات تخرج عن إضاعة المال النهارده فواتير التليفونات معضلة في البيوت ثمن الكروت معضلة في البيوت ومن أجل ماذا أي أهمية يمثلها في حياتك سبحان الله العظيم نبقى في المسجد وتجد هذا الذي يحمل التليفون يعني له رجل أعمال وله آه، طبيب مهم جدا وله شخصية يعني ستأتي مكالمات في غاية الأهمية والتليفون في جيبه شغال أثناء الصلاة تجد بعضهم أول شيء يعمله بعد التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله يبقى كان مشغول أثناء الصلاة بإيه الشاهد التوبة تب من تضييع الأوقات التوبة من الكسل لما قلت لك سبحان الله وبحمده بغرس نخلة في الجنة طب انت كسلان ليه انا مش عايز اوسع في في مساله التوبه عشان هتاتي معانا بتفصيل واسع جدا جدا وجميل ورائع ومفيد وان احنا مح- محتاجينه ان شاء الله ربنا يبلغنا منزله التوبه ان شاء الله باذن الله تعالى الشاهد عندي ايه الان ان من التوبة م- م- آه، من تضييع الاوقات في وقت ضيع في المواصلات اي انسان بيروح مشوارين ثلاثة في اليوم بيضيع له ساعتين ثلاثة في اليوم الساعتين ثلاثة دول من العمر الساعتين ثلاثة دول من ال 24 ساعة مش براهم يعني الوقت اللي ضيع في المواصلات ده محسوب من عمرك طيب تضيعه ليه هيجرى ايه لو انا في اي وسيلة من وسائل المواصلات سواء كانت عربيتي او آه، الميكروباص او التاكسي او الاتوبيس او مشيا على رجلي شغلت لساني في ذكر الله فتحت مصحفي الذي لا يفارق جيبي وانا ماشي في الشارع قعدت اقرا في مصحفي قول لي هنصطدم بالناس ولا هتصطدم ولا حاجه احنا اتفقنا ان احنا نتكلم بجد ما نلفش وندور الشاهد التوبه من الكسل احنا ما بنعملش ده كسل ايه سبب الكسل عدم اليقين في الوعد والوعيد لو عندنا يقين في ان سبحان الله وبحمده بنخله في الجنه ما كانش ما كناش سكتنا ضعف اليقين بلاش عدم اليقين ضعف اليقين في الوعد والوعيد كم فرق بين العلم والعمل لضعف هذا اليقين التوبة اثنين الاستغفار قال لقمان لابنه يا بني عوذ لسانك رب اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا عود لسانك رب اغفر لي لقد رأيتها على بعض مشايخنا يجي يقعد يقول يا رب اغفر لي يا رب يجي يقوم يقول يا رب اغفر لي يا رب يخرج يا رب اغفر لي يا رب يرقد يا رب اغفر لي يا رب يمشي يا رب اغفر لي على لسان عود لسانك رب اغفر لي وهو بيقول يا رب اغفر لي يا رب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كنا نعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور اكثر من سبعين مره اكثر من مئة مره فهي سنه ان تعود لسانك ان تعود لسانك رب اغفر لي لما لسانك يتعود يا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي في ساعات الله مطلع يقبل رب اغفر لي قبلت غفر لك فزت فوزا عظيما في لحظة ويا خيبة البطالين ويا حسرة المحرومين ويا خسارة الكسالى وذوي الهموم الصغيرة الاستغفار قالت السيدة عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طوبى طوبى يا جماعة العلماء بيقولوا انها شجرة في الجنة ويقولون انها تأنيث كلمة طيب طوبى طوبى يعني حياة طيبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أكثر الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا الزم الاستغفار لا تفارقه لينشغل لسانك ليل نهار بالاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ماذا ستخسر بالعكس ستكسب قل لي يعني بحضور قلب وعدم حضور قلب اه بفكر وعدم فكر اه قول يا جماعة من كثرة العمل سيحصل الصدق ومن كثرة العمل سيحصل حصول سيحصل حضور القلب مرة بعد مرة ثلاثة عمل الحسنات الماحية قال الله جل جلاله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال ربنا جل جلاله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان الملك احنا قلنا ان الناس كلهم تعارفوا على ان شروط التوبة اربعة ابن القيم اضاف اليها عنصرين بقوا ستة شروط صحة التوبة الاقلاع عن الذنب هنشرح اه ما احنا برضه في التوبة التوبة الاقلاع عن الذنب يعني واحد شايف في جيبه علبة عشرين سيجارة ويقول يا رب توب علي مش- ما يتوبش عليك ارمي العلبة وهو يتوب عليك الاقلاع عن الذنب بطل وهو يتوب عليك واحد ماشي مع واحدة شايل رقم تليفونها وشايل رقم تليفونه ورسائل متواصلة وصور وهدايا ويقول يا رب توب علي منها طب بطل قطعها اطردها غير تليفونك ابعد عن سكتها وهو ربنا يتوب عليك كما قال بعض العلماء رجل يقيم على امرأة يزني بها وهو يقول رب تب علي والله يقول له أقلع عنها وأنا أتوب عليك بطل وأنا أتوب عليك واحد شغال شغلانة حرام وفرحان بالدخل اللي بيدخل له كل يوم ويقول لك يا رب تب علي من الشغلانة دي طب بطل سيبها ويتوب عليك أول شرط في- في التوبة الإقلاع عن الذنب اثنين العزم على عدم العودة أصل واحد بيبطل سجاير بيقول أنا بطلت سجاير بس أنا عارف إن أنا هرجع لها تاني واحدة اتحجبت وغطت شعرها تقول معلش أنا لابسة بس أنا مش هقدر أصبر أنا عارفة إن أنا هقلعه ما تبقاش توبة لا تقبل ده شرط العزم على عدم العودة إنك تقول لو اتقطعت حتت مش هرجع للذنب ده تاني ثلاثة الندم على ما فات لازلت أذكر أحد الناس اختلطت به في مرحلة من مراحل عمري وأنا صغير وكان يقول أنا طيب جدا كويس جدا ربنا بيحبني وراضي عني ناقصني حاجة واحدة بس صغيرة الصلاة ده عمره ما يبقى كويس لازم الندم لازم يأكل قلبك الندم على ما فات انك كنت وحش وكنت غلط الصلاة حتة صغيرة النظر حتة صغيرة زنا العين التدخين الاستواء على الذنب حلق اللحية كل دي مش حاجات مش صغيرة الندم لابد من الندم على ما فات يبقى الإقلاع والعزم والندم ورد المظالم ده المشهور عند الناس خمسة العلم قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن ذا العلم قال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن ذا العلم العلم بإيه علم أن الله كان معك يراك انت تؤمن ان ربنا اثناء معصيتك كان شايفك ان قلت لا ما كانش شايفني يبقى ده كلام كفر لازم تؤمن انه كان شايفك عشان يجلب لك هذا اثناء التوبه الحياء من الله تبقى خزيان قدام ربنا زعلان من نفسك ياه العلم ستة العمل الصالح شرط انك بعد التوبة تعمل عمل صالح شرط بعد التوبة تعمل عمل صالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأتبع السيئة الحسنة تمحها آه شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول في الحديث ده ذكر السيئة قبل الحسنة واتبع السيئة الحسنة يعني اعمل حسنة بعد السيئة ذكر الحسنة بعد السيئة كما في حديث بول الاعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء فعليه ذكر البول الاول ذنوبا الطاهر جت بعديه لان ورود الطاهر على النجاسة يطهرها صبوا عليه وأتبع السيئة الحسنة يبقى الحسنة تيجي على السيئة فتطهرها اللهم طهر قلوبنا عمل الحسنات الماحية إذا أسأت فأحسن يا جماعة الإنسان لما يروح مكان يعصي ربنا فيه الأرض شهد عليه عينيه شهد عليه وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم جلود جلدك ده هيشهد عليك فلما تتوب انت عايز جلدك ما يشهدش بقى عايز عينيك ما تشهدش ودانك عشان كده قلت له لما تروح تعصي ربنا ما تاخدش عينيك معاك عشان ما تشهدش عليك لما تروح تعصي ربنا يبقى سيب ودانك وايديك ورجليك في البيت احسن يوم القيامة يشهدوا عليك فالاعضاء اللي شافتك وانت بتعصي لازم تشوفك وانت بتطيع الارض اللي شه- شهدت عليك بمعصية عشان تشيل المعصية دي لازم تش... الارض ترى منك طاعة إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الشاهد وأتبع السيئة الحسنة تمحها أربعة والمصائب المكفرة دول الأربع حاجات اللي في الدنيا التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة آه، المصائب التي تصيب العبد في الدنيا يحط بها من خطاياه قل يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قد قرضت بالمقاريض مما يرون من عظمة أج- أجر أهل البلاء البلاء يا جماعة نسأل الله العافية اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية موضوع البلاء حين ينزل بالإنسان شرط حصول الأجر الصبر والاحتساب إنسان مرض فلوسه اتسرقت ابنه مات زوجته ماتت ابنه مرض زوجته مرضت هو آه، اي بلاء في نفسه او في ولده او في زوجه اي بلاء وقع عليه عشان تاخد على البلاء ده اجر شرطين الشرط الاول الصبر لان الصبر فرض اتفق العلماء على أن الصبر فرض وأن الرضا فضل أصل هم يا جماعة ثلاث درجات عند ورود البلاء الصبر اتنين الرضا ثلاثة الشكر واحد ابتلي أول درجة وهي واجبة فرض على كل المسلمين أن يصبر طب ايه هو الصبر يا عم الشيخ يعني ايه معنى ان الواحد لما يبتلى واحد ابتلي بمرض كذا اللهم عافي كل مبتلى يا رب واشفي كل مريض يا حي يا قيوم واحد ابتلي بمرض كذا مط- او ابنه مات او زوجته او او الى اخره او فلوسه ضاعت اترفد من الشغل آه الى اخره اتفصل من العمل ايه ايه المطلوب منه لربنا يصبر يعني ايه يصبر قالوا الصبر هو حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى هو ده الصبر الفرض الفرض حاجتين اتنين انه قلبه ما يتسخطش يعني ايه ما يتسخطش يعني ما يبقاش قلبه رافض البلاء ليه كده وانا عملت ايه عشان ربنا يعمل فيا كده لو وقعت في قلبك الكلام ده كلام كفر الاعتراض على الله يبقى ال- الصبر حبس القلب امسك قلبك شش. ألزم قلبك الصبر طب هل معنى كده ان الواحد يفرح بالبلاء لا مش مطلوب انك تفرح هل معنى كده ان الواحد ما يتنغصش ما يتضايقش من البلاء لا ده قالوا زي شرب الدواء المر يبقى الانسان بيشرب الدواء المر هو صحيح ما بيحبوش ومتكره بس بيشربه وهو راضي لان عارف ان ده فيه فايدته عشان كده بقول لك الذي يجلب الصبر والرضا ايه ان تعلم ان هذا البلاء من حبيبك الله الكريم قال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم وربنا هيستفيد ايه بتعذيبك فانه لم يبتلك لكي يهلكك وانما ابتلاك لمصلحتك يبقى لازم تعرف دي ان البلاء نزل عليك مصلحة ربنا ما بيكرهكش ربنا مش عايز يعذبك وإنما ربنا يريد أن يرحمك فالبلاء اللي نزل عليك ده رحمة عشان كده صبر حبس القلب عن التسخط اتنين حبس اللسان عن الشكوى سبحان الله العظيم رأيت إنسانا كنت في مكان وإنسان بيتكلم في التليفون يقول والله انا رحت للدكتور وقال لي ان عندك كذا واللي حصل كذا وجرى كذا وهنعمل كذا وبعدين كذا وبعدين المسائل تضخمت عندي في كذا وكذا وكذا وكذا وصف دقيق للبلاء وكلام وصف دقيق للبلاء وكلام مدة مديدة في تفاصيل أخي لا تنشغل بالبلاء عن المبتلي قلت لكم قبل كده ان واحد ابتلي بمرض السكر فجاب كتب قد كده دخلت ازوره كتب حوالي ايه يا ابني ده ده كل كل دي بتتكلم عن مرض السكر اصل مرض السكر مرض العظماء وانا قررت اعمل بحث في العظماء اللي ابتلوا بمرض يا ابني بتعمل ايه بتعمل ايه مش ده الموضوع اتق الله في نفسك في المصائب مطلوب منك حاجتين الصبر وان الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى قول لي يعني ما ينفعش الواحد سأ- اذا واحد سالني مالك عندك ايه ان انا اقول له لا قول له بس قدم الحمد الحمد لله اتنين هون البلاء تعبان شوية كان العرب للفأل الحسن يقولون عن المريض سليم لو واحد لدغته عقرب ولا ثعبان يقول ماله يقول سليم عندنا في الفلاحين زمان كانوا يسألوا فلان ماله مريض لا يقولوا ايه بعافية شوية فلان ماله بعافية شوية بعافية يعني مريض رغم ان كلمة العافية خلاف المرض النهاردة عندك ايه والله آه ان المرض الدكتور قال ان حصل وراح وعملت تحاليل و و بعافية شوية سليم حبس اللسان عن الشكوى تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك بتشكي ربنا للناس هو ده الصبر اتنين الاحتساب أن تحتسب الأجر عند الله تقول له يا رب أنا صابر لأني بحبك كلمة تعلمتها من إنسان مريض كان بيقول إيه لو قطعتني حتت برضه بحبك هو ده الاحتساب يا رب انا بحبك وانا صابر ليك فاديني حسابي انا عايز اجري على الصبر ده اخوتي في الله هذه الاربعه اذا اجتمعت تمحو الذنب تماما توبه والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة هيا بنا نعمل ما نستطيع من هذه الثلاثة الأولى التوبة أن تكون صادقة شاملة اثنين الاستغفار أن نكثر من الاستغفار ثلاثة أن نكثر من عمل الحسنات لتمحى سيئاتنا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا طريق السالكين هذا طريق السالكين هذا طريق السالكين